الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس ويجعله من المجالس التي تحفها الملائكة ويذكرون الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى بسببها وأن تغشانا فيها الرحمة تنزل علينا فيها السكينة ما زال الحديث حول آيات صور القصار واليوم مع صورة الكافرون هذه الصورة هي صورة مكية أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء في سبب النزول أقوال من أشهر الأقوال التي ذكرها أهل التفسير أن الكفار مجموعة من الكفار ذهبوا إلى المختار صلى الله عليه وسلم هم حاولوا معاه بكل السبل أنه ينحوا النبي عن مبدئه وعن عقيدته وعن شريعته وعن دعوته للتوحيد فكل شوية يحاولوا معاه صلى الله عليه وسلم فمرة بالترهيب ومرة بالترغيب فالمرة دي كان في نوع من الحوار ونوع من العروض والتنازل فهم عرضوا صورة فيها ظاهرا التنازل منهم فقالوا ايه قالوا له يا محمد نريد أن نعرض عليك شيئا ماذا ترى لو أنك كنت على الخير على الحق ونحن على الباطل أو العكس فيا محمد نقترح أن نعبد إلهك سنة وتعبد أنت إلهنا سنة تعبد إلهنا سنة فكرة حلوة ولا مش حلوة ظاهرا كده حلوة بس مش كل حاجة حلوة بتودي الجنة في حاجة حلوة ظاهرا وتودي الجحيم فهو فكر واحد بيفكر مش كل تفكير هيقودك دايما للجنة في تفكير بيقود البعض إلى الإرهاق الصعود سأرهقه صعودا ده ماله فكر وقدر قاعد يحسبها ففي ناس بتفكر تفكير شر ازاي يأذي فلان ازاي يدخل يعني الحزن على أخيه المسلم دول فكروا تفكير تفكير ده يودي النار بيقولوا له يا رسول الله يا محمد تعبد نعبد طبعا هم بدأوا بالتنازل قمة التنازل بالنسبة لهم نعبد أي هم يعبدون إله محمد سنة وعرضوا على النبي وحاشاه أن يعبدوا إلههم سنة خطة حلوة ولا مش حلوة ف وقالوا لو كنت على خير فقد أصابنا من خير من الخير الذي عندك يعني لو انت فعلا كلامك صح وان جنة ونار وتوحيد وأحد وفرد صمد والكلام ده يبقى جميل احنا مش بعدنا وإن كنا نحن على حق أصابنا الخ... أصابك الخير الذي عندنا فنشترك مع بعضنا ده كان العرض ايه يكون الرد يا جماعة قل يا أيها الكافرون الموضع الوحيد اللي في القرآن كده يعني يا أيها الذين لكل الذين كفروا لكن يا أيها الكافرون آه ده كان رد في غاية الحزم هنشوف يعني بقى الرد ده ومعناه ايه وتفاصيله ايه واحنا بنتكلم فين يعني التعليق التفصيلي فده كان حزم وحسم في الرد ولأنهم طبعا يعرضوا على النبي عروض حتى قالوا له يا محمد نريد منك أن تستلم أصنامنا وأنت تطوف حول الكعبة عارف أنت بتستلم الحجر الأسود بسم الله الله أكبر يقول لك طب بص سيبك ما أنت واضح كده أنتوا إيه مش هتجيبوها لإيه لأي تنازل في حل بسيط أهو وانت ماشي كده تروح عامل ايه باصص على اللات كده واديها واحده ايه اللي فيها دي فيها اي حاجه يا سيدي ارفع ايدك وخلاص ما انت اهو لابس احرامك والله احد وفرد صمد والله اكبر وانت قاعد توحد ربك بس ادينا واحده
فايه رايكم الله قال للنبي في هذا الموضع لولا ان ثبتناك بسبب ان العرض إيه؟ مغري ومفيهوش حاجه يعني يقول لك يا عم يا عم هي دي يا عم هي دي اللي هتعجبك يا ابو جهل اهي يا سيدي يلا بقى خليك معانا واسكت سيب بقى الشباب اللي يصلي يصلي ونجتمع في دار الارقم ونجتمع ليه في دار الارقم وخايفين جوه الكعبه نقعد ما عادش في خوف لكن لا احد العلماء الكبار كانوا يضغطوا عليه يقولوا له عاوزينك تظهر في الموالد وهو يعني كان يرفض وقلبه ينقبض فكانوا يضغطوا عليه مفيش خالص فكانوا يعملوا ايه يعملوا اجتماعات في الايام دي فيقولوا له طيب سياده النايب النهارده جاي حضرتك بس هتطلع تسلم عليه وانت ماشي في العربيه محدش يعمل اي حاجه فالراجل كان يحسبها كده يقول لك طب انا رايح ليه عملي ولا انا ماشي هعدي على ليه على المسجد ومن بره بره سياده النايب هسلم عليه اديله حاجه عشان برضه مش شكلها مش حلو يعني والراجل عمل كده ومفيش اي مشكله يلاقي تاني يوم ايه اللي بيحصل الجرايد كلها وقد شرفنا فضيلة الشيخ الايه الهمام العلامة الفهامة وحضر معانا مولد سيدي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب الشخصية دي هو الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه خلاص حكى الكلام ده تلميذه الشيخ مقدام رحمة الله عليه فده كان أحيانا يورطك فين في حاجة زي كده فشوف هو ياخد اللقطة فأبو جهل يروح يقول لي لأي واد عتبة كده صغير ولا عكرمة شفت يا عكرمة شفت مش انتوا كلكم بتقولوا عليه الصادق الأمين خدت بالك بس هو بيبص على اللات ما هو عارف إن لن تقبل عمله إلا لما يبص بص على اللات مرة في التانية في التالتة طب ما دام بقى لا يقبل العمل إلا في اللات ما خلينا في اللات ويبدأ اللت بقى نسأل الله العفو والعافية فأنا أنزل الله هذه الصورة الصورة ديت أتت بعد صورة إيه؟ بعد صورة إيه؟ صورة الكوثر العلماء يجتهدوا في الارتباط يربطوا يقول لك المناسبات المناسبة هذه الصورة بعد هذه الصورة من الأقوال أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي بأوامر فصل لربك وانحر صح تتمة الأوامر قل يا أيها الكافرون ففي مجموعة من الأوامر منها مش مجرد صلاة وننحر وخلاص ودي وديننا دين جميل ودينا بنصلي كده لا يتم أمرك بعدما أن تعلن البراءة وتعلن عقيدتك لازم تظهر العقيدة بتاعتك الحقيقية تتكلم عن التوحيد من الروابط إن أعطيناك الكوثر فلابد هذا العطاء يناسبه إيه؟ ويتبعه شكر من الشكر أن تصلي وتنحر وأجل صور الشكر أن تعلن توحيدك وتنهى الناس عن شركهم وتعري هذا الشرك فأتت الصورة إيه؟ قل يا أيها الكافرون من الحاجات الجميلة جدا في الارتباط والمناسبات أيضا أن هذه الصورة تقول للنبي هؤلاء تكلموا عنك فرددنا عنك ودفعنا عنك فهي دافع عن التوحيد لما تكلموا هم فكأن كما تكلمنا ودافعنا قم وتكلم ودافع عن التوحيد إنا أعطيناك إن شانئك هو الأبتر فإيه كما دافعنا تدافع وبرضه من الروابط انك تقرأ وصف الأبتر ده ايه بيقولوا ايه دول تعرفهم هما بيعملوا ايه في الصورة اللي بعدها قل يا أيها الكافرون الكوثر الخير الكثير اللي منه نهر الكوثر اللي منه العطاء يوم القيامة صح طب وصورة النصر إذا جاء جاء نصر الله والفتح وجاءت الوفود وتتم وتم الإسلام والأعداد صح الع- أعلى عط- من أعلى العطايا يوم القيامة للنبي الكوثر وفي الدنيا يجيء نصر الله الذي يكون سبب إلى هذا هو التوحيد عقيدتك يا محمد سورة الكافرون أتت بينهم عشان يقول لك لو دي ظبطت اللي يجي عشان كده إيه أول ما التوحيد يظبط السورة اللي بعد كل يا أيها الكافرون سورة إيه؟ النصر خلاص أول ما الدنيا يحصل فيها التمايز إذا جاء نصر الله والفتح لكن طول ما الدنيا كده إيه داخلة في بعضها لا لازم يحصل إيه ليميز الله الخبيث من الطيب أول ما يحصل التمايز النصر يجي لكن طول ما الدنيا إيه متلخبطة كده ما ينفعش قل يا أيها الكافرون هذه الصورة جاء في فضلها أنها ربع القرآن فالمعاني اللي احنا هنقرأها دي أو هنتكلم عليها المفترض تبقى أنت مدرك أن المعاني دي تقدر بربع القرآن فاللي يقرأ سورة الكافرون دي كأنه إيه قرأ سورة الكافرون في فرق بين الأجر والإجزاء هي لا تجزئك إنك تقرأ الربع لكن تاخد إيه أجر خلاص في فرق بين الجزاء والإجزاء جزاءها إنك إيه تاخد أجر كبير يعني كأنك قرأت الربع لكن هل هي تجزئ عن الربع لا لا تجزئ عن الإيه عن الربع سورة الكوثر ذكرت عطاء الله وذكرت الشكر سورة الكافرون ذكرت الجحود الناس اللي بتجحد سورة الكافرون هذه السورة لها اسم آخر اسم ليه المقشقشة المقشقشة المقشقشة دي أي المبرئة أي المطهرة الصورة دي تنظيف عارف عما تجيب المقشة كده وتنظف المكنسة وتنقي وت- وتشيل الحاجات دي هي دي الصورة برضو بتنظف القلب وتطهره النبي كان بيقرأها كل يوم الصورة دي ابن عمر يقول ايه راقبت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يراقب خلاص فهو قاعد ايه يشوف يتتبع النبي في رواية قال عشرين يوما وفي رواية شهرا فوجدته يقرأ بالكافرون وقل هو الله أحد في الركعتين بعد المغرب والركعتين بعد القو- قبل الفجر ركزوا يبقى قبل الفجر أما بتصلي الفجر بنصلي السنة صح الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون الركعة الثانية قل هو الله أحد طيب المغرب السنة اللي بعدية السنة انك تقرأ فيها ايه كافرون والايه والاخلاص طيب ايه تاني نقرأهم امتى قبل النوم خلاص من اذكار النوم ايه كمان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه نم عليها واجعلها خاتمتك تنم على براءة من الشرك تبقى انت نايم كده ايه براءة من الشرك قل يا يجدد التوحيد في قلبك والبراءة من الشرك احنا ديننا اول كلمة فيه اول واحد كافر عشان يسلم اول كلمة بيقولها ايه ان لا إيه؟ لا اله الا الله صح فبتبدأ بايه بالبراءة لا اله الا الله فانت اول حاجة لازم ايه تتبرأ من كل ما سوى الله من آلهة ده اصل من اصول دينك واخدين بالكم طيب يبقى بيقرأها فين عند النوم خلاص اه بس احنا دلوقتي الفجر ها فمحدش يقرأها فالنوم عم يجي النوم وايه كمان عند الوتر الشافعي والوتر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأها انتم ملاحظين بقى واخد بين- بالكم شوف القراءة في اليوم طبعا في قراءة بقى في الطواف وكده وبتاع بس احنا بنقرأ في اليوم شوفوا قرأناها فين قرأناها قبل الفجر قبل ما اصلي الفجر وبعدين قرأناها في آخر النهار المغرب وبعدين قرأناها واحنا داخلين ننام وبعدين لما صحينا بالليل عشان نقيم الليل قبل الفجر قرأناها كأنك أول حاجة بتعملها أول ما تصحى من النوم تجدد على طول البراءة من الشرك تجدد تذكر وبعدين تيجي وانت داخل عند النوم تعمل ايه جدد طب في نص اليوم لا محتاج تجدد برضه ليه لان يوميا في احتكاك قد ينسيك فمحتاج انك ايه ترجع تاني تفوق نفسك عشان كده في واحد عبد الرحمن بن نوفل الأشاعي بيقول عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بشرك يعني لسه مسلم جديد فمرني بآية تبرئني من الشرك عاوز كده حاجة تمسحني فقال النبي قل يا أيها الكافرون يقول عبد الرحمن فما أخطأها أبي من يوم وليلة حتى فارق الحياة دول كانوا بيتعاملوا مع كلام النبي مش تويتها حلوة نشيرها يومين كده ثلاثة وبعدين ايه بردت في قلوبنا لا خلاص براءة براءة من الشرك قل يا أيها الكافرون هذه الصورة أتت تخبرنا وتؤكد لنا نحن لابد أن نعلن البراءة والتمايز من أهل الباطل وأهل البعد وأهل الشقاء لازم تبقى إيه؟ في تمايز بينك وبينهم فالصورة فيها إعلان تمايز وعلاقة المسلم مع الكافر مبنية على الغموض والكذب ولا الصدق والوضوح على الصدق والوضوح احفظوا الجملة دي كويس قوي عشان تريحك في لخبطة كتير منتشرة اليومين دول الإسلام أمرنا إن احنا نكره الناس على الدين نكرههم على الدين لا إكراه في الدين ولكن ثم إنكار في الدين في فرق بين لا إكراه ولا إنكار لأن هو بيصدر لك الآية دي بيترجمها لك إيه لا إنكار في الدين في العقيدة والدين والكلام ده فاهمين الفرق في فرق كبير جدا أنا مسلم مطالب بأشياء منها واحد أن أعرف التوحيد اثنين أن أعلن أعلنه أول كلمة قل فلازم نعلن صح يبقى أعلنه يبقى أنا أعلن أنا عرفت وبعدين أعلن ثم أنكره وأعرف غيري زميلي نصراني زميلي يهودي زميلي ايا كان اعمل ايه اسكت عشان لا اكراه في الدين انا لن اكرهه في ديني طب جبتها منين مين اللي قالك ما تكرهوش في الدين انت كده بينك والاخوه كده قعدتوا مع بعض مع رئيس مجلس الاداره قالك مش عاوزين نكرهه نكرهه في الدين ولا الوحي اللي قالك هو هو اللي قالك بلغ ما انزل اليك فانت تبلغه ولا تكرهه فاهمين الفرق فاهمين ولا مفيش هل في تضاد او في تعارض بين انك تبلغ الرسالة وانك تكون محسن بالخلق وعندك حسن خلق لهم في تعاض في تضاد فيش تضاد خالص صح والدك ووالدتك يجاهدانك لتشرك وان جاهداك ليل نهار مجاهدة عشان تشرك تعمل ايه فلا تطعهما صح وبعدين يعني مفيش تعارض بين الاثنين اني مش هطيع واصاحب فاهمين الفرق النقطة ديت مهمة قوي لان في ناس كتير بيلعبوا في الحتة دي يقول لك لا تكرهه ولا تنكر عليه لا سأنكر عليه ودي نقطة مهمة قوي فسورة الكافرون نزلت تيأس الكافرين وليس تحترم الكافرين عشان دلوقتي احنا لازم نحترمه في فرق بين انك تعامله ما لم يقاتلك ولا ولم يؤذيك بالاحترام لشخصه ولكن لا احترم باطله في فرق كبير احنا نحترم الباطل نحترم الباطل ينفع يا جماعة انت عاوز تحترم واحد انت يوميا 17 مرة في اليوم والليلة تدعي عليه يعني بالله عليك هو يفهمك ازاي يقول لك انا قاعد شايف انك عمال تقول ايه عاوزين نحترمهم وبتاع وانت انت وانت انت وانت والجامع يوميا عاملين مظاهره غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتلاقي امين ايه يا عم مش انت قلت تحترمني وبعدين شويه اولئك عليهم لعنه الله والملائكه هم مين دول وختم على قلوبهم هم مين دول سفهاء هم مين دول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل هو قاعد ما يشغل ودنه يسمع منك إنك تقول له وبيسمع في الليل وإنت بتتلو القرآن إن هو عامل زي البقر بل أضل إيه يا عم إن شر الدواب عند الله مين اللي أنا بحترمهم ينفع ينفع تفهمها كده ينفع تفهم ال- الآية بالطريقة دي ما ينفعش تفهم القرآن بالطريقة دي فالنقطة دي مهمة جدا جدا لأن هو بيرهبك يقول لك بص أصل أنت لو كفرته يبقى إيه؟ يبقى هتقوم تقتله يبقى قوم هتتخانق معاه يبقى هتعمل إيه؟ مشاكل هو مين اللي بيكفر الناس؟ مين اللي صنف الناس ده مؤمن وده كافر؟ مين؟ احنا واحنا قاعدين كده قاعده كده عم عبوده قال كل اللي 172 سم كافر قسمناها بالطول مثلا بالوزن كل اللي عدى 62 كيلو ده منافق اللي عدى 90 كيلو ده مش عارف ايه اتصنفت بالطريقه دي اه قل يا ايها الاخر صح ولا قل يا ايها الايه كافرون احيانا تلاقي في واحد قاعد بيسمع كلام زي كده قاعد عمال يهرش مش عاجبه الكلام انت مش عاجبك كلام مين كلام المتكلم ولا الايه لو مش عاجبك كلامي جميل مفيش مشكله بس لو مش عاجبك الايه ده خطر الموضوع كانك تعقب على كلام الله تقول له يا رب انت حكمت اه بس انا ليا حكم تاني فاعقب على حكمك ولا معقبه اه دي نقطه مهمه جدا قل يا ايها الكافرون ابن عباس يقول ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها شوف دي بتولعه ليه؟ لأنها إيه؟ فيها البراءة وذلك بعض المفسرين كان يسميها سورة المنابذة سورة المفاصلة سورة كل واحد لازم يكون إيه؟ واضح جدا ليه حدوده الإسلام يا جماعة لن يستطيعوا أن يوقفوا الإسلام لأنه كالسيل طب يعملوا إيه؟ طب مش عارفين يوقفوه ويعملوا له إيه؟ يحاولوا يحولوا مساره فهو السيل نازل كده ومفيش مش هيقدر يقف قدامه طب يقول لك إيه؟ بقول لك إيه ما تفتح يمين وشمال ما تخلوهوش يمشي على طول هم عرضوا على النبي عرض يقولوا له احنا عادي نشاركك في الحق اللي معاك بس بشرط انك تشاركنا فين؟ في الباطل اهل الباطل مش فارق معاهم ان يجوا يصلوا معاك ويأذنوا كمان طالما انت هتشاركهم فين في باطلهم ويجي واحد يقول لك ايه طب مش هم شاركونا مش الصح برضه اللي احنا برضه مش نبقى قليلات الذوق يعني ونعمل كده لازم برضه نروح لهم اه ده انت ده ما تكون انت ايه واحد زيهم هو على دين باطل وانت دين باطل سهل كل واحد يتنازل لكن اللي معاه الدين الحق ملوش علاقة ان الباطل هيعمل ايه وهنتعمق اكتر واحنا بنقرا عشان نعرفه في تكرار صح قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد اللي جاي ده تكرار ولا حاجه تانية ولا انا عابد ما عبدتم ما خلاص ما احنا قلنا صح هي هي صح لا مش هي هي ده موضوع تاني خالص مش مجرد تاكيد لا ده ملف اعمق من مجرد التاكيد عشان نعرف ان الايات ديت مش كلمه كده وبتتقال وخلاص قل يا ايها الكافرون ما زال ايضا كلمه القران لها قوه ال- في لغه ال- العرب كلها ما يقولوش يا ايها ويجيبوا جمع مذكر سالم منتهي بالواو والنون عشان كده حتى في الاحاديث ما تلاقيش يا ايها مثلا المؤمنون المسلمون ما تلاقيهاش يعني انظر من الكبريت انك تلاقي حتى في كلام النبي دي من الالفاظ الحصريه بس عشان احنا رضعناها من الصغر فحس ان هي لا عادي يا اخي عاديه لا بل في القران تلاقي يا ايها المرسلون صح لكن ما تقول ما تلاقيش يا ايها المرسلون تلاقي ايها المؤمنون ما تلاقوش يا ايها المؤمنون صح يا ايها ديت نادر انك تلاقيها فدي من الالفاظ اللي اللي ليها جذب انتباه مع العرب الاولاني قل يا ايها السوره دي بيسموها من سور القواقل كام سوره في القران بدات بقل ماشي طب انت فاهم السؤال صح ده دي درجه كويسه ها سوره الجن سوره الجن والقواقل الاربعه يقول يا ايها الكافرون قل هو الله احد وايه والفلق والناس ماشي دول الصور اللي بيسموها صور القواقل اللي بدات بايه بقل اول حاجه اما تسمع كلمه قل ده من الاشياء اللي تستفيدها وتزداد يقينك فيها أن هذا كلام الله لأن لو النبي اللي كاتبه هيقول إيه الله أحد أيها الكافرون لا أعبد لكن قل كأنه يقول لهم ليس من عندي متى أقول قل ومتى لا أقول إن علي إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ فده تبليغ مش بإيدي فالقرآن ليس من كيسي أنا عبد مأمور قال لي الله قل فقلت الصورة دي مكية صح؟ في أول مكة كده وفي أول يوم وفي البدايات المفترض نقول كلام هادي كده وبالراحة حاسب ما تهيجش أبو جهل الوليد بن المغيرة يسخن عليك أنت وهو والصحابة ويشتد وبتاع ده صح؟ فنقول لهم إيه؟ بعد الأيام وبتاع ومش عارف إيه وبتاع واللي بينا وبينكم والعيش والملح مش عاوزين إيه نزعل بعض أنتوا سيبوا لنا يوم عند الكعبة وإحنا نسيب لكم يوم لك أن تتخيل أن مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص تنزل عليهم القرآن ويسمعوا من المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لهم قل يا أيها الكافرون لك تتخيل دلوقتي أنت داخل دار الأرقم من الأرقم مستخبي وعلي بن أبي طالب واقف وعلى الباب كده إيه بيشوف مين اللي داخل وبتاع وبيدخل الناس إيه في سكرتها وأنت داخل وتلاقي الحصة إيه قل يا أيها الكافرون طب هنقولها إزاي دي ده احنا داخلين أصلا مستخبيين اروح اقول له ايه ده واقولها له ازاي كان هذه الايه تخبرك قد ايه ان كانت محتاجه جراه من التوكل وقوه رهيبه انك تطلع تقول لهم كده وفيها برضه تفاؤل رهيب ان الوحي يجي يقول لك في البدايات قول لهم بكل وضوح ما تخافش لان قوتك قوه الدين في نقائح يعني يعني نتخيل كده ان احنا معانا سيف حاد جدا تحط عليها حاجه يقطعها اول ما بتعرضه للهواء والميه وبيبدا يصدي صح فقوته فين انك تحافظ على ايه على نقائح صح اول ما تلعب فيه يضعف احنا ديننا قوته في النقائح اول ما تلعب فيه وتبدا تلونه ايه اللي يحصل يضعف او لا يضعف ايه يضعف تدينك وفهمك للدين اما الدين هو نفسه قوي عشان كده مين القوي اللي دايما دين واضح مفيش تلون حتى اعدائك يقول لك ايه يقول لك فلان نعرف ده راجل نعرف نتكلم معاه ليه مش بيتلون رغم ان هو بالنسبه لنا عدو لكن واضح المساله ما فيهاش ايه لونين النهارده انت شايف كل يوم بيطلع لك لون جديد واسلوب جديد لدرجه بقيت عارف ان هو عارف ان انت عارف ان هو كذاب عشان كده من اليومين دول في الفاظ يقول لك ايه الدين الجديد ومساواه الاديان ويجيب لك صوره لكم دينكم ولي دين يجيب لك صوره الكافرون حوار الاديان فيه مشكله حوار الاديان ما فيهوش مشكله المساواه بين الاديان اللي فيها المشكله حوار الأديان هو أنا أحاورهم وأقنعهم وأحاول أدعوهم إلى الله ما فيهوش مشكلة الحوار صح وإلا النبي كان يحاورهم ويدعوهم فحوار الأديان كدعوة ونقاش لا بأس به أما المساواة بين الأديان فلماذا أرسل العدنان صلى الله عليه وسلم بما ان النك... احنا صحيح ليه الفجر وبنحضرين درس وبتعبين دماغنا ليه بقى طالما ان ايه الاذان زي الكنيسه زي البوق اليهودي زي اللي ما الدنيا كلها بتودع الجنه فكل الطرق توصل الى الجنه صح يبقى ليه ندخل في القصه دي قل يا ايها الكافرون يبقى قل فيها التبليغ وفيها اعلان يحتاج لتوكل وجراه ويا ده للنداء للبعيد صح اليا دي للبعيد لكن احيانا القريب بتقول له يا حجم الاتنين اما للتعظيم ربنا قريب ام بعيد فاني قريب لكن نحن نقول له يا رب تعظيما ماشي طيب امتى نقولها تاني نقولها للغافل واحد يقول لك ايه يا عبد الرحمن هو مش واخد باله عبد الرحمن يا عم عبد الرحمن يا عبد الرحمن يبقى يا دي معناها ايه وإن كان قريب الجسد لكن بعيد الذهن فتحتاج تقول له يا فلان يا أيها الكافرون فيا دي للتنبيه ومش الذين كفروا الكافرون ده صفة راسخة فيهم أسوأ ما فيهم أنهم كفروا عشان كده قلت لكم قبل كده أغلى حسنة ستلقى الله بها إن شاء الله هي حسنة التوحيد ولن يلقى الكافر الله بذنب أثقل من سيئة الشرك آخر حاجة لم يقل الله يا معشر قريش قل يا معشر قريش يا أهل مكة ليه لحكي- حاجات مهمة عشان الآية تشمل كل كافر في كل زمان ده شوفوا هي كده بيقول لك ايه آه ده دعوة لجميع الأديان فما بالك لو كانت الصورة قل يا أهل مكة ال- أو يا معشر قريش لا أعبد ما تعبدون كنت تيجي تتكلم دلوقتي يقول لك ايه عم الشيخ احنا في الزقازيق الله يكرمك دول هناك عم تروح هناك هناك في الحرم وبقول لهم هم هناك دول قريش فقلنا هنتعب جامد جدا صح ودي أحد الأسباب ليه فرعون ما تقالش اسمه لأن فرعون ده خلاف هل ده اسم ولا اسم عشان كده القرآن لا ينشغل بالتسمية ليه؟ عشان تبقى مدرك إن دي صورة بتتكرر وده حاجة بتتكرر على طول الزمن فلكل كافر والحاجة التانية اللي هم هم كانوا بيتضايقوا من اللفظ ده فإمعانا في إحراج هؤلاء وذم هؤلاء وكسر هؤلاء جاء هذا الوصف قل يا أيها الكافرون لكن هل النبي اللي هو الرؤوف الرحيم والرب سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم من هذه الآيات في البداية المراد منه التكسير العظام والنتهيجهم ولا الأعمق هو تمام الوضوح هو تمام الوضوح فهذه الصورة من أسباب نزولها ومطلعها يبين لنا الله أن هذه الصورة نزلت تيأس أهل الكفر من أي درجة فيها مداهنة ولا أي منزلة بين المنزلتين لا يا جماعة أنا لن أكرهك أن تدخل ديني ولكن لن أسمح لديني يكون عليه أي لخبطة ولا تلبيس لأن كاتم الحق لا ينظر الله له يوم القيامة اللي بيكتموا الحق ده خطر يا جماعة اوعى تكون بتكتم الحق على أخوك في الإنسانية لأن يوم القيامة هيمسك من تلابيبك يقول أنا كنت معاه في الوظيفة وعمره ما قال لي ودعاني للتوحيد دعاني لكل حاجة دنيوية الشعور ده مهم يا جماعة إنك فعلا لو بتشفق على هؤلاء إنك تحاول بقدر الإمكان تبلغه الدين نقي بالحسنى والدعوة إلى الله بالهدوء وحسن الخلق لعل الله يشرح صدره لكن التلبيس ده صفة صفة اليهود يلبسون الحق بالباطل تلعب عليه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الثابتين على التوحيد حتى نلقاه وأسأل الله أن يبرئنا من الشرك ويبعدنا عنه وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم